بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمد حسين يعقوب
قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب ال-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله كل عام وأنتم بخير وها نحن أدركنا رمضان اليوم ليلة العشرين فما بقي شيء انقضى الشهر شهر شعبان وأقبل رمضان يدخل علينا والسؤال ماذا أعددت لرمضان كيف السبيل وهذه ينبغي أن نركز عليها الليلة تماما وألا نحيد عنها طيلة الحلقة كيف السبيل لأن تكون أول عتيق من النار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في رمضان لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار لكل منهم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة في كل يوم لأن كثيرا من الناس يضيعون أيام رمضان يلهون ليالي رمضان ففي كل يوم وفي كل ليلة عتقاء من النار مش كل ليلة أو كل يوم لله عتيق واحد بيعتق واحد كل يوم أو واحد كل ليلة من هذه الملايين عتقاء إننا بحاجة أنا وأنتم في ليلتنا هذه وكلام نهائي تحديدا أنا أريد أن أكون أول عتيق من النار أول من يعتقه الله من النار أريد أيها الإخوة أن أعتق في أول يوم في أول يوم من رمضان أن يعتق الله رقبتي من النار فإذا أعتق الله رقبتي من النار في أول يوم فستمضي أيام رمضان كلها على الجمال والكمال إذا اعتقت في أول يوم أما إذا انفرط العقد في أول يوم وجرت المحاولة في اليوم الثاني وضاعت فرصة اليوم الثالث وانفرط عقد اليوم الرابع وانشغلت في اليوم الخامس وتعبت في اليوم السادس ويضيع رمضان ككل عام أيها الإخوة إذا تساءلنا لماذا يضيع منا رمضان فنحن بحاجة حقيقة لأن نستدرك في هذه الأيام لئلا يضيع لقد مر علينا رمضان سنين طويلة مرات متعددة فاد عليك كم رمضان صمت كم رمضان في حياتك عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين رمضان فاتوا عليك لماذا لم تعتق رقبتك من النار ولو قلت لي وليه ما يمكن ربنا اعتق رقبتي يا عم الشيخ او لو كانت اعتقت رقبتك من النار ما كانش بقى ده حالك حالي انت شايف حالي ماله يعني الذي اعتق الله رقبته من النار يعني مش هيشوف النار مش هيدخل النار مش هيتجه ناحية النار مطلقا ابدا ما كانش يعمل اللي انت بتعمله ده ما كانش الغفلة اللي انت فيها دي ما كانتش الذنوب اللي انت بتقعها يعني قصدك لو الواحد اعتق من النار هيبقى معصوم مش هيغلط لا بس في فرق بين واحد اعتق من النار اخطاؤه مستدركه وبين واحد بيغلط وما يتوبش بيغلط ويتوب غلط بيغلط خطايا كبيره ابن الجوزي بيقول ولي ذنوب لو علمها الناس ما نظروا إليه وإياك أن تظن أنها من جنس ما يفعله الفساق والفجار إنما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي بيقول لك اوعى تفكر ان انا لما اقول ان انا ليا ذنوب ابن الجوزي بيقول اوعى تفكر لما انا اقول ان انا ليا ذنوب وليا معاصي انها ذنوب زي الواحد بيزني ولا بي ولا بيسرق ولا بيمشي مع واحدة او بينظر الى تلفزيون او يكذب او ياكل مال حرام او تضيع منه صلاة اوعى تفكر انها من النوعية دي لا لا لا لا دي ذنوب تانية هي وحشة في حقي ما يصحش اللي زيي يعملها هو ده فلذلك اللي ربنا اعتقه من النار زي سيدنا عثمان بن عفان الرسول قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم خلاص وقتك من النار المرأة السوداء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة وابن عباس كان يقول إذا أردتم أن أشير لكم إلى امرأة من أهل الجنة فهذه المرأة السوداء من أراد أن ينظر إلى إنسان من أهل الجنة يمشي على الأرض فهي كده موجودة في الدنيا ولها ذنوب بس هي من أهل الجنة والرجل اللي دخل من باب المسجد ثلاث مرات والرسول يقول سيدخل عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنه ما هو عايش في الدنيا مش معصوم بيغلط بس الناس دول ليهم اخطاء مش اخطاء اللي الناس بتعملها فلذلك اقول لك ان كل رمضان اللي فات كوم ورمضان ده كوم تاني ليه كويس انك قلت ليه اشمعنى رمضان ده لان انت السنة دي عشت مع قناة الناس ومع قناة الحكمة ومع قناة المجد ومع قناة القنوات اللي هي بتبث دين على الحق وعلى الصواب وعلى المنهج سمعت وشفت قبل كده ما كنتش بتشوف كنت بتسمع الحاجات اللي تعجبك الحاجات لكن هو ده الكلام اللي بنقول ايه ان واحد ما كانش بيسمع الا ان البنوك مش حرام بدا يسمع البنوك حرام سمع البنوك حرام ليه ربا ربا ليه عشان فانت سمعت سمعت بان كام شهر النهارده بنعد رمضان بنستعد لرمضان الكلام ده ما كنتش بتسمعه قبل كده فبقى الكلام ده حجه عليك ما تقدرش تقول النهارده ما كنتش اعرف لا عرفت لا سمعت لا فهمت لا وصلك لا بلغك لا شفت ناس وجربوا قالوا لك فلذلك رمضان السنة دي غير كل سنة فيجب انه يكون معاك غير كل سنة دايما كل ما اروح كده كده هاتني تاني وقول لي كيف السبيل لأن أكون أول عتيق عايز أبقى أول واحد يعتق تعتق رقبته من النار عايز تعتق رقبتي من النار أول يوم نمرة واحد حدد الهدف حددنا الهدف ده انه ان تعتق رقبتي من النار فهندخل رمضان السنة دي بنفسية التحدي هي حاجة من اتنين يا تعتق رقبتي من النار يا تعتق رقبتي من النار مفيش حل تالت هي حاجة من اتنين يا اما تعتق رقبتي من النار يا اما تعتق رقبتي من النار ملهاش حل تالت داخل بنفسية التحدي اكون او لا اكون هي في اول يوم فلذلك اول يوم في رمضان ده محتاج مجموعة من الإعدادات والتجهيزات قبل دخول رمضان احنا ماشيين من أول شعبان ان احنا بنصوم شعبان كله ما, ما بنفطرش إلا يوم الجمعة وماشيين على كده ماشيين على ان احنا بنقرأ كل يوم ثلاث أجزاء فمن بكرة في ختمة جديدة ماشيين على ان احنا اه شغالين في الأذكار الأنواع الخمسة ماشيين على اننا 11 ركعه كل ليله قبل النوم وركعتين قبل اذان الفجر في السحر ماشيين على الدعاء بقى ايها الاخوه الدعاء احنا عايزين العشر ايام دول الحاح بتركيز ليل ونهار في كل السجود وكل رفعه ايد يا رب اعتق رقبتي من النار الزم هذا الدعاء يا رب اعتق رقبتي من النار يا رب اعتق رقبتي من النار يا رب اعتق رقبتي من النار يا رب يا رب يا رب يا رب ليل ونهار ركز عليها العشر ايام دول علشان اول يوم اول واحد ربنا يعتق رقبته من النار تبقى هو انت اثنين انوي منذ الان التبتل استقبل رمضان بالخلوة والخمول النهاردة في زحمة في الشوارع في زحمة على المحلات في زحمة على السوبر ماركتات في زحمة على في ايه يا ناس لا لا ده رمضان ماله رمضان هو شهر الصيام ولا شهر اكل لا ما هو الصيام بالنهار بالليل ماله احنا هنصوم بالليل والنهار طب ما احنا صومنا بالنهار يعني المفروض بالليل تبقى اقل نسبة من الاكل لا لا لا ده اكبر نسبة من الاكل عشان تعوض عايزين نغير المفهوم ده عن رمضان انا كنت قلت لكم ان من العلاج ايقاف النزيف وما كملناش محتاجين قبل رمضان محتاجين في رمضان ايقاف نزيف المصاريف الفلوس عايزين الاقتصاد في المعيشة ما بقولكش خليك بخيل خليك كريم مع ربنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى عليه سامعني بصلي على النبي وساكت ليه استنى اما اخلص قول معايا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كان رسول الله صلى عليه ها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود الناس كان أجود في الخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان فالرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعني الكرم كله لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم واحد أسلم وراح يجري على قومه يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أعطى رجلا غنما بين جبلين من غير عدد روح خد الغنم دي كريم وكان أكرم ما يكون في رمضان أنا عايزك ما تبقاش كريم على نفسك أنا بنصح كل مسلم حتى الفقراء من المسلمين حتى الفقراء بنصحهم النهاردة ارحموا الفقراء النهاردة داخل رمضان وداخل المدارس وداخل العيد وداخل الشتاء مواسم والدنيا غلا والناس مساكين فأنا بقول للفقراء ارحموا نفسكم النهاردة والله أنا ما كنتش أحب أقول كده بس والله كده الاولاد بيقولوا لي لبس العيد قلت لهم مش هنجيب لبس عيد ليه هو كده مش هنجيب لبس عيد ليه هو كده اوعى تروح انت كمان تقول مفيش لبس عيد هات لاولادك لبس عيد وفرحهم وابسطهم لكن جنب لبس ولادك اكسي بقى اسره فقيره عايزك تبقى كريم جدا مع ربنا لسه واحد كان بيقول لي ربنا يهديه ويتوب عليه انه في المسجد قالوا له ده في فلان وقع ومحتاجين نلم له فشوف هتدفع كام فبيقول لقيتهم لموا له مبلغ كويس فقلت ما فيش داعي ادفع انا ليه ما فيش داعي ليه ليه ما فيش داعي ادفع هو مش مستاهل يا عم اديله السؤال الكتير ان الناس اللي في الشارع بتسال الناس دي وبقى ال ال التساؤل النهارده حرفه بقى حرفه التسول ناس واقفه في الشارع الكناسين وغيرهم ما فيش مانع اديله اديله ما يجراش حاجه ما يجراش حاجه في موسم رمضان ده ادي ادي بس مش لازم اديله بقى الزكاه بالخصم من ربنا لا وانما الناس دي خليها صدقه خلي معاك شويه تربع شويه تنصاص شويه جنيهات كده في العربيه كل اللي يسالك اديله اديله جنيه اديله 2 جنيه اديله 5 جنيه امور بسيطه وسهله دي مش هتاثر مش مشكله لكن خلي بقى الميات للاسر اللي محتاجه المؤمنين المتقين الملتزمين الطيبين أهل الدين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الناس اللي ما بيسألوش الناس إلحافا أنا أقصد هنا نمرة واحد في التبتل إيقاف نزيف المصاريف عشان قطع لله عز وجل عايز ابطل اصرف على على اي حاجه تانية غير الفقراء والغلابه وحق ربنا وهنا نقطه لازم انصح فيها مهمه جدا وخطيره جدا خلص اللي عليك الاول الزكاه وبعدين تصدق في ناس بتتصدق وعليها الزكاه خلص الزكاه الاول اللي عليك حق ربنا لان الزكاه فرض والصدقه فضل الصدقة سنة مستحبة لكن الزكاة فرض فأدي الزكاة الفرض الأول أدي الزكاة الفرض الأول إيقاف نزيف المصاريف اتنين إيقاف نزيف الوقت أخطر شيء من النهاردة من الليلة دي من دلوقتي انك تضيع دقيقة واحدة من حياتك العشر ايام اللي جايين دول مهمين جدا احافظ على كل ثانية محتاج ثانية ثانية والله انتوا مش مصدقيني لا بجد الثانية هتفرق معاك الثانية مش الدقيقة الثانية بتسبيحة سبحان الله وبحمده خدت ثانية سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في ثانية الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله خمس مرات في ثانية الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون خمس آيات فيهم 700 حرف ب 7000 حسنة في دقيقة واحدة ابدأ حافظ على وقتك اوقف نزيف الوقت والله صدقا بالله انا نفسي لو الحكومة تاخد قرار باغلاق شركات المحمول في رمضان ان الشركات دي تقف عشان التليفونات دي تبطل ليل ونهار بتتكلم في التليفون ما تبصلهاش وانت كمان انت كمان ليل ونهار عمال تتكلم في التليفون بطل كلام شويه وانت ما تضيعيش نفسك عايزين نوقف نزيف الوقت الوقت اللي ضايع ده الوقت اللي بيطير ده محتاجين نلحقه نستدركه نشغله في طاعة الله فإيقاف نزيف المصاريف بتوجيه المصاريف لله بتوجيه الفلوس لله اتنين ايقاف نزيف الوقت باغلاق التليفونات اطول فترة ممكنة تلاتة ايقاف نزيف الانشغال الخروج من البيت بالبقاء في البيت اطول فترة ممكنة أنا طالبت الأخوات الفضليات الكريمات الطيبات الطاهرات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله الصالحات إنهم يقعدوا في البيت شهرين شهر شعبان وشهر رمضان ما يخرجوش من باب البيت بس مش معنى إنها قاعدة في البيت يعني قاعدة قدام التلفزيون وقاعدة قدام النت وقاعدة جنب التليفون وقاعدة جنب الشباك وقاعدة جنب البلكونة وقاعده في المطبخ لا ده احنا قاعدين في البيت لله عايزين نقعد ننشغل بربنا فلذلك ايقاف نزيف الانشغال بغير الله الانشغال بغير الله كنت لسه بقول النهارده في جنه الدنيا الراجل اللي الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال انه من اهل الجنه ثلاث ايام متواليه لما راح عبد الله بن عمرو بن العاص بات معاه ثلاث ايام يشوفوا بيعمل ايه عشان بقى من اهل الجنه فما لقاش حاجه فمشي فقال له الرسول قال عنك ثلاث ايام ان انت من اهل الجنه انت بتعمل ايه فقال له ليس اكثر مما رايت غير اني ابيت كل ليله وهذا قلبي ليس فيه غش ولا غل ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين إخوتي أنا أحب أقول ابتداء النهاردة ولكل المسلمين على ظهر الأرض هذا قلبي ليس فيه غش ولا غل ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين وكلكم اعملوا زي كده عايزين كلنا نطهر قلوبنا استعدادا لرمضان ان تبقى قلوبنا ما فيهاش حقد على حد ولا زعل من حد ولا متحاملة قلوبنا تحامل قلبي على حد وإنما قلوبنا بيضاء ونظيفة لكل المسلمين أنا مسامح كل اللي أذاني وكل اللي غلط فيا وكل اللي ليا عنده حاجة مسامح ومش عايز حقي من حد في الوقت الحالي هوك من النهاردة في كل اللي فات لا في الدنيا ولا في الآخرة مسامح ويا رب أنا سامحت عبادك فسامحني يا رب أنا عفوت عن خلقك فاعف عني يا رب جازني وأنت تشهد أني لا أبغي بذلك إلا وجهك فاعف عني أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم النهاردة تعالوا نتصالح تعالوا نتسامح تعالوا نتصافى تعالوا يعفو كل منا عن الآخر نرجو بذلك وجه الله عايز ايه بس ربنا يرضى عني إخوتي إننا بحاجة إلى إيقاف نزيف الطاقة عندنا طاقات مستنزفة مستنزف طاقتك في المشاكل مع مراتك مع حماتك مع جيرانك مع زملائك في الشغل مع أمك بس عايزين استج... استعدادا لرمضان أن نستجمع طاقاتنا نوقف نزيف إهدار الطاقة طاقتنا مستنزفة في المواصلات وفي التليفونات وفي المشاكل وفي المشاوير وفي وفي وفي عايزين نجمع كل ده ونوفره في التبتل ونطلعه لله وحده جل جلاله سبحانه وتعالى إيقاف نزيف المصاريف إيقاف نزيف الوقت إيقاف نزيف الانشغالات إيقاف نزيف الطاقات ده التبتل اللي هو الانقطاع لربنا من النهارده ان احنا نوفر وقت لربنا نوفر وقت للطاعة العبادة محتاجة وقت محتاجة وقت الوقت ده نجيبه منين إذا كان ضايع هدر في مشاغل فاضية ملهاش لازمة ما بتجنيش علينا إلا النار إخوتي وأنا أحبكم في الله واحد حدد الهدف اتنين التبتل اكتبوا معايا عشان ما يضيعش مننا الموضوع ثلاثة أخلص نيتك لله وحده فلن تؤجر إلا بالإخلاص أصلح نيتك إصلاح النية بإن بألا ترجو إلا وجه الله لازم تتجه لربنا وربنا بس محتاجين محتاجين نخلص رمضان داخل وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل اثنين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ثلاثة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أربعة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه التأكيد في أربع مرات لا صيام لمن لم يبيت النية وبعدين إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا تأكيدات ضخمة على الاهتمام بالنية في رمضان مهم جدا وتيجي بعد التأكيدات دي ويقول لك مش مهم تنوي السحور نية مش مهم تنوي نية واحدة تكفي رمضان كله مش مشكلة مش مهم تنوي ادام انت ع- يعني في دماغك انت عارف ان انت احنا في رمضان وهتصوم خلاص مش مهم تنوي وانا حذرت في كيف واخواتها وكنت نفسي ان انا اجي الاربع اللي فات لكن قدر الله ما شاء فعل ربنا يهديه مدني ويتوب عليه قولوا امين و- وابوه وامه كمان واخواته كمان معاه وانتوا كلكم والسامعين والسامعين والمشاهدين والمشاهدات والسامعات يا رب العالمين وانا معاكم اللهم اهدني واعف عني وجميع المسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم آه كان نفسي بقول اجي الاربع اللي فات لكن قدر الله ما شاء فعل آه علشان قضيه كثره الفتاوى في رمضان وانا بقول ابتداء يا ناس اسمحوا لي بسم الله بقول ابتداء يا ناس النهارده لو واحد مسلم عايز يسأل في مسألة لأي إجابة تعجبه على هواه في دماغه هيلاقي اللي يقول له اللي هو عايزه أي حاجة في الدنيا كتروا قوي النهاردة يقول لك أنت عايزها إيه؟ يقولها لك زي ما أنت عايز لكن اللي عايز الحق عايز الصواب عايز اللي يرضي ربنا مش اللي يرضي هواه لازم له التقوى لا الفتوى في فرق بين التقوى والفتوى التقوى اللي هي المقصد الأعظم للصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون لعلكم ايه تتقون التقوى التقوى ايه تركوا بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام هي دي التقوى التقوى مش هدور على اللي يرضيني مش ان انا ادور على اللي يعجبني مش انا ادور على اللي يريحني التقوى ان في حلال هسيبه مع الحرام اخد الامان الأحوط في ديني يا إخواني يا أخواتي اتقوا الله اتقوا الله يعني ما تدورش على اللي يعني استقصاء الحق قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال سترة من الحلال يبقى كده في ستارة يعني الحرام اهو وحتة كمان حلال معاه وبعدين ابدأ انا من هنا اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال لازم مش هينفع ابدا مطلقا ان انت تستقصي حقك اخي وحبيبي في الله في الاسئله في رمضان اللي يقول لك بخخت الرب وتفطر اللي يقول لك اللي بوسي فطر اللي يقول لك الحقنه تفطر اللي يقول لك آه معجون السنان يفطر زي ما بقول هتلاقي لخبطه واسئله اوه, أوه. من هنا الصبح القبله مع الزوجه تفطر كل ده يفطر التقوى التقوى الاخذ بالاحوط الاخذ بالاحوط لازم انتبه برضو واحنا النهاردة في الصيف المبالغة في المضمضة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما يبقى الإنسان وهو صايم ما يبالغش في المضمضة ما لا ما تبالغش في ما تبالغش في الاستنشاق لا لا ما تبالغش ليه أحسن يسبق الماء إلى حلقك ولو سبق الماء إلى حلقك من غير قصد ما يفطرش هذا مش قاصد لكن الاحتياط الكلام اهو بقى اقول لك من عند سيدنا النبي فلذلك التقوى اتق الله واصلح نيتك كنا بنتكلم في قضية النية ان الانسان لازم يبيت النية للصيام من الليل يبقى كل ليلة قبل ما انام بالليل قبل ما يأذن الفجر قبل ما انام انوي في قلبي من غير ما انطق بلساني نويت صيام بكره الكذا الحد مثلا او بكره السبت يوم من رمضان فرضا علي لله العلي العظيم مش بلسانك ما تقولش بلسانك تستحضر هذا المعنى في قلبك قبل ما انام طب لو صحيت بالليل بعد ما نويت وعايز اشرب اشرب لسه ما سحرتش السحر ما يفسدش نيتك بس لازم تنوي ليلة بليلة انا برضو بقول تاني وبأكد عشان تسأل من ورايا ان دي التقوى ده الاحوط لدينك عايزين نتعلم من النهاردة ونأكد يقينا ما تعملش عمل من غير نية نفسي كل واحد مننا يجيب ورقة وقلم كده ويشيلهم في جيبه ويبقى ماشي بيهم بالورقة والقلم دول على طول مثلا هيتكلم مع واحد او هيطلب حد في التليفون يبدأ يقول نمرة واحد انا هطلبه في التليفون ليه واحد بنية صلة الرحم اتنين ناوي ايه ان انا دعوة الى الله ادعوه نمرة ثلاثة تذكير بالخير نمرة اربعة النهي عن المنكر نمرة خمسة نيات واشهد ربنا على نيتي دي وبعدين اطلبه في التليفون كل صغيرة وكبيرة كل عمل أنوي اريد ان اعمله او ان اقوم به انوي نية صالحة احضر له نيه قيل لبعض السلف هيا إلى صلاة الجنازة قال حتى أنوي اصبروا لما أنوي قفل الباب وحرر نيته وبعدين خرج معه أي حد يقول لك اعمل أي حاجة تقول له إيه لما أنوي لما أنوي بمناسبة النية إياك أن تتردد في نيتك من نوى الافطار يفطر واحد اتخانق عمل مشكله قال طب والله لا افطر وجري فتح الحنفيه ما لقاش ميه مسك الكوبايه عشان يشرب خطف الكوبايه من ايده وما خل... كده فطر حتى لو ما شربش ادم عزم على الافطار يبقى فطر انتهينا احتسب كل طاعه تقوم بها فلن تؤجر الا على ما احتسبت قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه هي دي القضيه ومن النهايه احتسب احنا قلنا قبل كده وانت خارج رايح المسجد انوي انك انت كل خطوه ترفعك درجه وتحط عنك خطيئه انوي تكسير سواد المسلمين في المسجد انوي انك تاخد 27 درجه بتاع صلاه الجماعه انوي الصلاه خلف الامام انوي التامين خلف الامام فيوافق تامينك تامين الملائكه فيغفر لك انوي انك انت اه نيات كثير نويت ليك ما نويتش مالكش حاجه قول لي يعني لو واحد خرج من البيت راح صلى في الجامع وما نواش النيات ديك ملوش حاجه اه ملوش حاجه يعني ايه كانه ما صلاش لا مش كانه ما صلاش وانما تسقط عنه الفريضه ربنا ما يسالوش يوم القيامه انت ما صليتش ليه تسقط عنه الفريضه لكن ما خدش حسنات تانية ما خدش اجر حاجه تانية انما انما الاعمال بالنيات وانما للحصر والقصر لكل امرئ ما نوى لك ما نويت نويت ليك ما نويتش مالكش طيب بالمناسبه نيات الصيام انوي ايه بالصيام اهي نمرة واحد انوي السياحة انوي انك انت بالصيام بتبيع نفسك لله قال الله جل جلاله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين قال أبو هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير وعبد الرحمن ومجاهد وحسن الحسن والضحاك وعطاء وابن جرير السائحون هم الصائمون وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين سياحة هذه الأمة الصيام إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ثم ذكر عشر صفات لهؤلاء الذين اشترى الله منهم أنفسهم منهم السائحون السائحون الصائمون يبقى أنت انوي وممكن الكلام ده ينفع للصيام بكره انوي ان انا هصوم بكره سياحه هصوم بكره علشان ابقى بعت نفسي لله سبحانه وتعالى نية كمان تاخد نية كمان خد نية كمان انك تقوم بعمل لا مثيل له قال صلى الله عليه وسلم لطلحة بن عبيد الله لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أتشبث به بعدك فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له يعني لا مثل له فانت هتصوم بكرة ليه بنية انك بتعمل عمل مفيش زيه لا مثل له نية كمان انك تعمل عمل لله قال الله في الحديث القدسي الصوم لي وانا اجزي به فانت بتعمل العمل اللي هو لله ترجو جزاء الله قال سبحانه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون بتنوي انك بتعمل عمل لله بتصوم يعني الصيام ده بتاع ربنا الصوم لي ايضا تاخد نية كمان طب معاك حاجة تاخد فيها هات قلبك مش هديك غير في قلبك قلبك حضر قلبك نية كمان أن تنوي بالصيام أن يغفر الله فتنتك يا مفتون أن يغفر الله فتنتك يا مفتون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة الحديث متفق عليه حديث حذيفة لما سيدنا عمر سأله عن حديث الفتنة قال له الحديث ده يبقى اللي ابتلي بفتنة في أهله في ماله في ولده في جاره تكفير الفتنة دي انك تصوم فانوي بصيام بكرة تكفير هذه الفتنة يكفرها الصيام خد نية كمان انا عايز اكتب واحد واحد اللي هي ايه انك بتبيع نفسك لله اتنين انك بتقوم بعمل لا مثيل له ثلاثة انك تعمل عمل لله الصوم لي اربعة تكفير الفتنه خمسة مغفرة ما تقدم من ذنوبك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأنا صراحة كل ما أقرأ كلمة غفر له ما تقدم من ذنبه أنبهر يعني كل الذنوب اللي فاتت اتمسحت بأستيكة شيء عجيب جدا شيء عظيم جدا ان كل اللي فات ينمحي مرة واحدة الله اكبر والله حاجة تستحق ان احنا نهتم بيها اصل البلاوي السوداء اللي فاتت دي على مدار السنين مصيبة فلو الواحد لقى عمل يشيل كل اللي فات يمحو كل اللي فات يزيل كل اللي فات يطهر كل اللي فات ينظف كل اللي فات يعني يبقى من جديد انسان جديد ده شيء عظيم جدا شيء عظيم جدا يستحق انه يعمل فصيام ال 30 يوم يعمل كده قيام ال 30 ليله يعمل كده قيام ليله القدر لوحدها يعمل كده ستة طلب الشفاعة يوم القيامة إن الصيام يشفع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ورمضان يشفعان للعبد يوم القيامة يقول القرآن أسهرته الليل فشفعني فيه ويقول رمضان أظمأته النهار فشفعني فيه فإنوي بصيامك لرمضان إن ربنا يجعل رمضان يشفع لك يوم القيامة يوم القيامة هتبقى محتاج حد يساعدك حد يقف جنبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فكله هيفر منك يقف جنبيك القرآن والصيام دول اللي هيقفوا معاك يشفعوا لك الصيام يقول يا رب شفعني فيه ورمضان يقول يا رب شفعني فيه فواقفين يحموك يسندوك يدافعوا عنك احنا قلنا ستة شفاعة الصيام سبعة اغتنام صلاة الله عز وجل والملائكة عليك يقول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله الله لو تحب ربنا والله لو تحبه لفزت فوزا عظيما وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم شوف قد ايه ربنا كريم يصلي عليك سبحان الله العظيم اذا حبيت ان ربنا يصلي عليك في خصله خاصه بالصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين يصلون على المتسحرين سبحان الله العظيم اللي بيتسحر ربنا يصلي عليه والملائكة تاخد واحدة كمان لله مع الصيام يبقى تخلي تفوز ان ربنا يصلي عليك هو ملائكته مرتين في اليوم المرة الاولى او ممكن ست مرات في اليوم المرة الاولى لما تسحر المرة الثانية لو صليت الفجر على يمين الامام ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف لما تروح تصلي في الصف الاول على يمين الامام الله وملائكته يصلون عليه ما معنى صلاة الله عليك رحمة ان يرحمك يا رب ارحمنا يا رب ثمانية أن الصيام يبعدك عن النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يستجن بها العبد من النار جنة يعني وقاية وحماية درع الصيام يبقى درع يحميك ويحافظ عليك فانوي بانك لما تصوم ان ده حماية اللهم اني احتمي بك فاحمني اللهم اني الجأ اليك فاحفظني اللهم اني اعوذ بك فاحرسني اللهم اني الوذ بك فامنعني اللهم حل بيني وبين من يؤذيني اللهم رد عني من يكيدني اللهم دبر لي من يدفع عني ده كل ده نيات و آه تستجن بها وانت صايم الصوم في الصيف اليومين دول يومين صيف يورث السقيا يوم العطش قال أبو موسى الأشعري والأثر ده صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عليه رحمة الله إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة النهاردة لما تعطش وشفايفك تجف من العطش وحلقك ينشف وريقك ينشف لله وتحس بالعطش يبقى حق على الله ان يرويك يوم القيامه طب انت عايز ايه اكتر من كده يبقى الناس غرقانين في العرق وريقهم ناشف يوم القيامه وانت الملك بيسقيك وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا والله إنها لجنة في الدنيا أن نستمتع بالرجاء والطمع في فضل الله يوم القيامة فضل عظيم من الله علينا ان احنا نستمتع ان انا اتصور كده وانا قاعد يا سلام لما سيدنا النبي يسقيني بايده في الموقف من حوضه يوم القيامة لما تصور ان الله يسقيني الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا شكرا لسعيك وعملك وجدك عندنا تسعة الص... الصيام في الصيف يورث السقيا يوم العطش عشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة أما صيام الشتاء ده غنيمة باردة يعني سهلة بدون حرب 11 انوي بالصيام أن تدخل من باب الريان إلى الجنة في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل بعدهم أحد مش عايز تحجز مش عايز تحجز لك باب تدخل منه يوم القيامة تحجز لك باب تكتب اسمك على باب آه فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى منها أحد قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا سلام لما نيجي يوم القيامة كده وقدامي أبواب الجنة الثمانية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمن أبواب وأنا ربنا يجعلني وإياكم منهم وانت ب... وانت واقف كده واقف هتدخل منين سمع اسمك بينده اسمك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وانت واقف اسمك بيتنده من الثمان ابواب وتختار تدخل على مزاجك ادخل من الباب اللي يعجبك الثمان ابواب بتوعك عايز تخصص باب فرصتك اهو انك تكتب اسمك على باب الريان لا يدخل منه الا الصائمون 12 حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة الكلام اللي انا بقوله ده تنويه دلوقتي عشان تصوم بيه بكرة يعني انوي بالصيام بكرة انا هصوم بكرة يا رب عشان ترزقني حسن الخاتمة ازاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة من ختم له بصيام يوم دخل الجنة فانت يمكن تموت بكرة من يدري تعرف لو مت النهاردة تروح فين تفتكر تلاقي ربنا راضي عنك تفتكر تلاقيه بيحبك تفتكر لو مت النهارده ربنا يقابلك وهو يضحك ولا تلقى الله وهو عليك غضبان انوي بصيام بكره ان يختم لك بالجنه 13 أن تغتنم الدعوة التي لا ترد عند الإفطار للصائم دعوة مستجابة فعند الفطار ليك دعوة قول يا رب تيجوا نتفق ان احنا نصوم بكرة وعند الافطار ندعي كلنا دعوة واحدة ان ربنا يجمعنا جميعا في سوق الجنة نبقى متفقين عايزين نتفق حاجة كمان ان نصوم بكرة وعند الافطار ندعي دعوة واحدة ان يرفع الله الغمة عن جميع الامة ان ربنا يدخل رمضان بالفرحة والبهجة على بيوت المسلمين كلهم ان ربنا يرفع البلاء عن المبتلين من المسلمين ان ربنا يؤوي المشردين من المؤمنين ان ربنا ينصر المجاهدين المستضعفين ان ربنا يفك اسر المسجونين ويفرح بهم اهاليهم قبل رمضان ان ربنا يجبر بخاطر المحرومين على رمضان ويدخل ربنا يدخل رمضان بالفرحة والبهجة على كل بيوت المسلمين قولوا يا رب آه، ايضا 14 ان تكون من الابرار ان الابرار لفي نعيم الابرار هو هم درجات الدرجة الاعلى السابقون المقربون والدرجة الثانية الصالحون الابرار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار 1810 الصحيح جعل الله ده دعاء ممكن تدعيه لحد تقول له ايه جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار عليكم يعني لكم يعني معكم يعني صلاة يعني دعاء دعاء قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار فاللي بيصوم النهار يبقى من الأبرار ليسوا بأثمة يفعلون الإثم المعاصي الذنوب ولا فجار أيضا ودي تبقى نمرة 15 بقى النية ال 15 في الصيام الحصول على الفرحتين الموعودتين قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله فرح, فرح بصومه شوف في الدنيا بيفرح بالفطار يوم القيامة يفرح بالصيام 16 تطيب ريحك مش أنا قلت لكم ان كل واحد في الدنيا دي له طعم وله ريحه كل واحد في الدنيا دي كل انسان كل بشر تحس في ناس كده ريحتهم حلوه وفي ناس طعمهم حلو تحس ان طعمه حلو وريحته حلو وفي ناس مهما تطيب تلاقي ريحته مزنخه وطعمه مر ما تعرفش ليه آه، الدليل على الكلام ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب فالقرآن بيطيب الريح والصيام بيطيب الريح الصيام يخلي ريحتك حلوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم حين يمسي أطيب عند الله من ريح المسك انوي بالصيام ايضا صيام رمضان ودي 17 اغتنام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر هتتعجبوا لو قلت لكم ان بعض الناس قال ان ليلة القدر بتتنقل مش في العشرة الاواخر بس ممكن تبقى في اول رمضان وان كان القول ده ضعيف والراجح مطلقا انها في العشر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان الا ان الانسان برضه زي قلنا النهارده التقوى والاحوط فاحترس من اول ليله في رمضان ابحث عن ليله القدر 18 انوي آه، ان تكتب من الصديقين والشهداء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله انوي بالصيام أن تكون من الذين أنعم الله عليهم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء الحمد لله مش انت بتشهد ان لا اله الا الله اشهد قول قول قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بتصلي الحمد لله مواظب على الصلاة ما سيبش فرض في الجامع اديت زكاة مالك الحمد لله ما عنديش فلوس ولا عليا زكاة صوم رمضان وقوم يبقى انت من الصديقين والشهداء خد نمرة 20 بقى ودي الأخيرة في النيات ماشي يا عم 19 احنا هن... هنختلف على واحدة اديك ال 20 19 بيتخانق يقول لي 19 ماشي 19 مش مدني ده انت انا اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان ترفع درجاتك في الجنة ويكون لك السبق مات رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخر أخوه سنة بعده ثم مات فرؤي في المنام أن من أخر سنة في درجة أعلى من الذي مات في الأول وكان قد مات شهيدا فتعجب الصحابة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة أليس قد صام بعده رمضان يبقى عشان صام رمضان رمضان واحد زيادة طلع فوق أخوه اللي مات شهيد فصوم رمضان يرفع الدرجات في الجنة تلاقي نفسك فوق انوي انك بتصوم عشان ربنا يرفع درجتك في الجنة اخوتي ادي 19 20 نية هكتفي بيهم لان الوقت بدأ يأزف وعايزين نكمل موضوعنا الليلة وانت ممكن تفكر وتجيب بقية السبعين اللي عليهم الكلام النهاردة في نيات صيام رمضان آه كنا بنتكلم بقى في النصيحة اخلص نيتك لله وحده اياك ان تتردد في نيتك فان من نوى الافطار يفطر احتسب كل طاعة تقوم بها فلن تعطى الا ما نويت استقبل رمضان بتوبة نصوح شاملة كاملة حاسمة قاطعة عازمة انوي انوي نية صالحة انك تبت تماما من كل الذنوب والمعاصي انك اقلعت تماما عن كل الآفات عن كل المعاصي ثم اختر من الآن قائدا ورفقة أنا عايزك تفكر من دلوقتي هتصلي التراويح فين لا لا قبل التراويح المغرب لا قبل المغرب ركعتين سنة المغرب هتصليهم فين قول لي في البيت طبعا لا مش انت راجل هم الرجاله بيصلوا في البيت الصلاه في البيت دي للحريم للنساء اما الراجل يصلي في المسجد قول كده لاولادك الصغيرين انت راجل اه تصلي في الجامع الرجاله بيصلوا في الجامع امال المساجد دي بنيت لمين مين اللي هيملاها مين اللي يعمرها فلذلك عايز اقول لك في رمضان في جيبك ده تمر وفي جيبك ده ازازه الميه اسف يا عم الشيخ انا بحب افطر مع مراتي واولادي ماشي بنيه اكرام الزوجه والاولاد ينفع اقعد افطر معاهم كل التمر معاهم ثلاث تمرات او خمسه ماشي يا عم سبعه 11 ما تزعلش كلك كيلو تمر ما يجراش حاجه مش حرام واشرب المية الحمد لله بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله اشرب المية بعد ما تاكل التمر وانطلق للمسجد صلي ركعتين سنة المغرب قبل صلاة الفريضة قول لي ما بيستنوش ده واحد بيأذن والتاني بيقيم وهو بيقول لا إله إلا الله بلاش الجامع ده شوف مسجد تاني غيره من الناس اللي بينتظروا ويترووا عايزين نصلي بقى نصلي صلاة صح ما الكلمة بتاع زمان بقى انت ما بتصليش ليه قلنا بعديها ما هو انت يا تصلي صح يا تصلي صح ملهاش حل هنصلي ركعتين قبل المغرب ونصلي المغرب وركعتين بعد المغرب سنة المغرب دي سنة راتبة ونروح نفطر وما تملهاش قوي الاكل مش هيطير هتاكل تاني بعد العيش بعد العشاء بعد التراويح اصبر مش لازم تملاها على الاخر كل حاجه بسيطه كده واخرج بدري بقى هتصلي التراويح فين الحمد لله في كل منطقه في كل بلد في كل حته هتلاقي مسجد للسنه مسجد بيصلي بجزء بهدوء بيصلي بيركع ويسجد بتأني دور على المسجد ده اثبت معاه الشهر كله اختار قائد شيخ تتابعه وتمشي وراه ورفقة مجموعة تنافسك على عمل الخير ممكن تبقى زوجتك وولادك ممكن يبقوا ابوك وامك واخواتك ممكن يبقوا اتنين تلاتة اصحابك بس لازم ناس تعاونك على الطاعة تنافسك في الطاعة كل يوم نسأل بعض ها انت وصلت للجزء رقم كام ها صليت النهارده كام ركعة ها استغفرت النهارده كم مرة صليت على النبي كم مرة يبقى في منافسة على الطاعات يبقى في تعاون على البر والتقوى عايز آه، انصحك ايضا بآداب الصيام واحد بيت النية من الليل اتنين استعد للصيام بالنيات اللي قلنا عليها ثلاثة تأخير السحور لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور اتسحر قبل الأذان بنص ساعة كل في خمس دقايق في عشر دقايق ويبقى التلت ساعة ركعتين ودعاء تعجيل الفطر أفطر على التمر لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك عايزين اليوم اللي انت صايم فيه يبان عليك انك صايم ازاي يبان عليك انك ساكت ما بتتكلمش ما بتتكلمش كتير انك هادي ما بتزعقش فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل فان سابه احد او قاتل فليقل اني صائم يبقى عايزين لما حد يكلمك الابتسامه الطيبه والنظره الحنون اللهم اني صائم جزاك الله خيرا الله يسامحك ربنا يبارك لك الله يثبتنا وإياك على الإيمان ربنا يتقبل منا ومنك يا رب يعافيني وإياك يا رب يسترني وإياك يا رب يكرمني وإياك ربنا يلطف بينا يا ابني ربنا يعفو عنا يا ابني ربنا يسترنا يا ابني خلي كلامك طيب يبان عليك انك صايم اذا صمت فليصم سمعك آه عارف آه، أنا قلت نفسي يلغوا التليفونات في رمضان إيه رأيك لو يلغوا التلفزيون كمان في رمضان والنت إيه ده أنت عايز تبط توقف الدنيا كلها في رمضان آه ما أنا نفسي نفوز برمضان نركز في الطاعة ما ننشغلش وما نلتفتش اللي ذكرني بيها دلوقتي قول جابر بن عبد الله إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك الناس اللي بتضيع اليوم قدام التلفزيون برضه أو في قراية الجرايد والليل قدام الفوازير والمسلسل والفيلم والمسرحية ودلوقتي إنا لله وإنا إليه راجعون 99 قناة ولا مش عارف بقوا كام دلوقتي قاعد يتفرج على دي ويتفرج على دي يتفرج. طب ده هيذكر ربنا امتى هيقرا قرآن امتى قول لي ما احنا بنجيب برضو القنوات الدينية بنستفيد برضو ده احنا بنسمع حاجة مفيدة ولا القنوات الدينية الاهم من ده انك تفتح المصحف مش تفتح القنوات الدينية الاهم من ده انك تقعد تذكر ربنا الاهم من ده انك يوم بيوم تقفل بابك على نفسك وتقعد تحاسب نفسك على الصيام يا ترى اعتقت رقبتك من النار من النار النهارده ولا لا آه، انصحك خذ بحظك من العزله امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك شوف لك حته قاعد فيها لوحدك محدش شايفك محدش معاك وتقعد تناجي ربنا تقرا قران شويه تذكر ربنا شويه تدعي شويه تحاسب نفسك تستغفر وتتوب شويه قاعد في خلوه مع ربنا حاسس ان محدش شايفك الا ربنا مش مع حد الا ربنا عارفين دي واخرج من بين البيوت لعلني احدث نفسي عنك بالسر خاليا يقول ان انا بخرج من وسط البيوت للصحراء لوحدي عشان اكلم نفسي عنك واخرج من بين البيوت لعلني احدث نفسي عنك بالسر خاليا اذا اضطررت للاختلاط بالناس حافظ على سمعك ما تسمعش وبصرك زمان قلت اللي مضطر للاختلاط بالناس مش هنقدر نبطل شغل مش هنقدر نبطل دراسة هنعمل ايه مضطر للاختلاط بالناس اللي مش مضطر يقفل عليه بابه وما يخرجش مضطر في آه، سدادة ودن كده بيدوها لنا في الطيارة اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب انت ناوي على عمرة رمضان السنة دي ولا لا انت قدمت الجواز ولا لا هشوفك في الكعبة ان شاء الله يا رب اكتب لنا العمرة يا رب اللهم اكتب لنا عمرة رمضان اللهم اجمعنا في الكعبة يا رب اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم تابع لنا الحج والعمرة اللهم تقبل منا الحج والعمرة اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة اللهم متعنا بالحج والعمرة آمين يا رب العالمين آه اللي مضطر يخرج بقول بيدوا له سدادة ودن كده اتنين كده بيض كده حتتين بيض حطهم في وداني ونضارة سودة على عين منها قطنة شايف بنص عين لا انا شايف الناس ولا سامع الناس وقاعد بقى مع ربنا سبحان ربي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله كنت بتكلم في جنة الدنيا جنة الذكر ان الانسان وهو قاعد في جنة الذكر كده بيذكر ربنا وشايف ان ال- البتاعة دي بتسبح ربنا مش الصحابة سمعوا الحصى بيسبح في ايد النبي والرسول حطه في ايد ابو بكر رضي الله عنه سمعوا الحصى بيسبح في ايد سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر حطه في ايد سيدنا عمر سيدنا عمر الحصى سبح في ايده كان الصحابه قاعدين كده ملوا المسجد وكلهم قاعدين "س- س- س- س- اسكت س- س- اسمع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ده ايه الطوب الزلط فالحيطة دي بتسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم اللوحة دي بتسبح الأباجورة دي بتسبح بس أنت مش فاهم أنت مش سامع شوف التسبيح ده بتسبح اهي لكن لا تفقهون تسبيحهم فوانا بسبح عارف بحس بايه ها ها يا جبال اوبي معه والطير الجبال بتؤوب معاه يعني هو بيقول سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حاسس ان الدنيا كلها بتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بمناسبة الحج والعمرة اللي قال صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلب إلا لبى كل ما من سمعه عن يمينه من الشجر والحجر والمدر حتى تنقطع الدنيا ما ها هنا وما عن شماله حتى تنقطع الدنيا من ها هنا يبقى الملبي ده مركز الكون اللي عن يمينه لحد اخر الدنيا واللي عن شماله لحد اخر الدنيا بيقول وراه هو يقول لبيك اللهم لبيك وكل يقول لبيك الله لبيك لبيك الله لبيك كله بيقول معاه سبحان الله العظيم مش جنة ومتعة وانت بتحس ان كل اللي حواليك بيقول معاك لا لا لا مش كده بس آه لما تحس ان ربنا بيذكرك في الجنة في السماء في الملكوت ربنا بيقول فلان ابن فلان بيسبحني بيذكرني فاذكروني اذكركم بالله عليكم واحد قاعد في مكان وقافل على نفسه وبيذكر ربنا يحس بالوحدة يحس بالوحشة وهو حاسس ان الحيطان بتسبح معاه والكوباية بتسبح معاه أبو الدرداء وسلمان كان الرسول آخى بينهم الاثنين فدايما كان يقول له إيه بآية الصحفة إيه آية الصحفة دي كانوا بيكف... بيأكلوا في صحفة في حلة في طبق بيأكلوا فيه بعد ما خلصوا أكل سمعوا الصحفة قاعدة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم سيدنا عمران بن حسين كان مرض فدخل عليه احد الصحابة فزعل عشانه من شدة المرض اللي اصاب عمران رضي الله عنه فقال له ما تزعلش ده انا شايف الملائكة بتدخل عليا بسمعهم بيسلموا عليا الملائكة بسمعهم بيسلموا عليا شفت بقى مش لوحدك هي دي اللي بقول لك خذ بحظك من العزلة وإذا اضطررت للاختلاط بالناس فحافظ على سمعك وبصرك ولسانك لا تضيع لحظة واحدة من عمرك شوف الليل مهم جدا والنهار مهم جدا قال صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجه الرسول صلى الله عليه وسلم خلاك كأنك ماشي استعينوا بالغدوة الصبح والروحة الرواح قبل المغرب وشيء من الدلجة الظلام بالليل استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة خليك دايما ماشي لربنا ماشي في الطريق متجه ما تقعدش فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اشتغل ما تكسلش ما تقعدش ليل ونهار شغال تخلص من حاجة اعمل حاجة تانية اقرا قرآن تعبت اذكر الله تعبت ومصلي تعبت امر بالمعروف وانهى عن المنكر تعبت ارقد وفكر وسبح بقلبك آه نصيحة انبذ البطا البطالة والبطالين وصاحب ذوي الهمم بلاش بل أرجوك القعدة مع الناس الوحشة انت عارف ان فلان ده قعدته كلها نكت بايخة فلان ده قعدته كلها حكايات ريحتها وحشة سيئة انت عارف ان الجريدة دي سيئة السمعة انت عارف ان الصفحة التانية في الجورنان ده فيها صورة وحشة بلاش من دي بلاش من دي عارف ان المكان ده فيه نساء وهتضيع بلاش منه طب اعمل ايه احنا عايزين نشتغل رمضان ما نخسرش منه ولا لحظة ولا دقيقة ولا ثانية لا ليل ولا نهار آه عايزك تضيف حاجة جديدة السنة دي في صيامك اللي هي صيام القلب صيام العقل عن الخواطر الرديئة صوم قلبك عن التفكير في غير الطاعات اشغل عقلك بالتذكير الدائم في تجديد القلب وتجديد الروح وتجديد الأعمال ركز جدا ما تخليش دماغك فاضية عشان الشيطان ما يدخلش الزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم احرص على الصدقة كل يوم عايزين نتفق من النهارده الأربعين يوم الجايين بأربعين جنيه كل يوم جنيه صدقة في صندوق المسجد للست اللي بتبيع مش عارف ايه للراجل اللي واقف على الحتة الفلانية كل يوم جنيه جنيه واحد ممكن لله اخد منك 40 جنيه في ال 40 يوم الجايين قول لي ما اقدرش صعبه جدا نخليهم 200 يعني نخليهم قصدي 20 يعني كل يوم 50 قرش طب نقدر نخليهم 10 جنيه كل يوم ربع جنيه المهم ان كل يوم صدقه طب اللي يقدر على اكتر يا سلام اسمع اسمع اسمع يا رب تسمع اسمعك الله الخير يا رب تسمع اسمع ايه بس قول لي قال صلى الله عليه وسلم من انفق زوجين في سبيل الله نودي من السماء يا عبد الله هذا خير يا رب تسمع من انفق زوجين يعني نوعين يعني مثلا ايه اديت واحد فلوس واديت واحد رز منادي من السماء يناديك يا عبد الله هذا خير انفق واسمع بقى ادي واحد فاكهه وواحد لبس وادي واحد فلوس واحد طعام ودي وهكذا زوجين كل يوم حاجتين حاجتين اتنين اي حاجتين من انفق زوجين في سبيل الله وينوي الاخلاص فيهم الصدقه تطفئ غضب الرب احرص على افطار الصائمين احرص ان تدل على الخير انا قلت لك قبل كده انا عايزك تصوم رمضان السنة دي 60 يوم ازاي انك تفطر كل يوم واحد وده اللي انا بقول عليه التأمين على العبادات وده اللي بقوله للناس اللي رايحين يعملوا عمرة الناس اللي رايحين يعملوا عمرة روح على مكة اعمل عمرة ونروح المدينة سلم على سيدنا النبي وارجع بعمرة تاني ما انتش قاصد بس هو انت رحت مكة ولازم هتروح المدينة لما تروح المدينة وانت راجع من المدينة لمكة هتعدي على الميقات فاعمل اعمل عمرة كمان فاتني في التبتل وانا بقول لك وقف نزيف الوقت نزيف الانشغال نزيف الارتباطات ان انا اقول لك اوعى بقى عشان توقف النزيف ده تبطل طاعات احنا عايزين نوقف العزومات بتاع رمضان او نخفها على قد ما نقدر لا تعزم على حد عند حد ولا حد يتعزم عندي خلينا كده قول لي يا عم رمضان ده شهر الوسع بقى والفسح بقى والزيارات والليالي الحلوه والسهرات الجميله بقى للفجر ده للناس اللي ما بتدورش على ربنا ولا عايزه تعتق من النار اما اللي عايز يعتق من النار بيحجم لكن بر الوالدين وصله الرحم مهم جدا ممكن وانا بشتري تمر لرمضان بالمره اجيب شويه تمر لامي وابويا صله الرحم بر الوالدين وانا بشتري لنفسي سمنه معاهم بالمره وانا بشتري لنفسي لولادي ملابس بالمره لا مش بالمره بنيه صالحه احرص على بر الوالدين وصله الرحم وادخال السرور على المسلمين في هذه الايام احرص على اكرام جيرانك الجيران قال صلى الله عليه وسلم من طبخ لحما فليكثر مرقه وليهدي جيرانه وان ادخلت فاكهه فادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده والا فاهدي اليه خلي بالنا قوي من الجيران نديهم بالحلويات اللي بنعملها نديهم من الفاكهه اللي عندنا نديهم من الأشياء اللي احنا بنجيبها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره احرص على الإقلال من الضحك نصيحة معرفش ليه مصممين في رمضان تبقى في ضحك وفي تهريج في مسلسل كوميدي وفي مسرحيات احرص على الإقلال من الضحك مهما أمكنك لا تجادل لا تماري لا تفتح على نفسك أبواب شر مناقشات وجد والشيخ فلان قال والشيخ فلان عاد والشيخ فلان رد والشيخ فلان ده ما بيفهمش والشيخ فلان ما يعرفش والشيخ فلان ملوش دعوة بالموضوع والشيخ فلان دايما غيبة ونميمة وأذى للمسلمين وإفساد ذات بين و... احنا صايمين اسكت لا تناقش زي ما قلت لك كده هات سداده لودنك وسد ودانك ونضاره سودة ومحدش شايف انت باصص لمين ولا باصص فين وخليك مع ربنا سبحانه وتعالى أكثر من تلاوة القرآن فإن شهر رمضان شهر القرآن احرص على الصلوات الخمس في جماعة خلف الإمام لا تصلي في مسجد فيه بدع لا تصلي في مسجد فيه قبر لا تصلي في مسجد فيه مخالفات شرعية واختلاط لا تصلي في مسجد فيه ضجيج ودوشة ابحث عن مكان هادي تستحضر فيه قلبك لا تصلي في مسجد سريع ابحث عن مسجد يتأنى في الصلاة لتستمتع بالقرآن استجلب البكاء عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا يحرم على الحائط والنفساء دخول المسجد ولا مس المصحف ولا الصيام ولا الصلاة ولا تلاوة القرآن لا تتوقف الحائض والنفساء عن ذكر الله وإنما ينبغي على الإنسان أنه دايما الحائض والنفساء إنها تذكر الله وتنشغل بالذكر تنشغل بالطاعات وما تنشغلش وما تتعداش حدودها في إمساك المصحف أو تلاوة القرآن آه بالمناسبة عايز الدكاترة يبطلوا يقولوا للناس افطروا الصائم طبيب نفسه انا عايز نبطل ناخد فتوى من الدكاترة افطر ولا ما افطرش وانما بقول لك تقدر تصوم صوم ما تقدرش تصوم افطر انا بتكلم على المريض بتكلم على المريض وعلى المسافر والكبار السن والحامل والمرضع سيبكم من كلام الدكاترة تقدري تصومي حامل مرضع تقدري تصومي صومي مريض تقدر تصوم صوم ما تقدرش انت طبيب نفسك انت اللي تحكم تقدر تصوم صوم ما تقدرش افطر لان النهارده الدكاتره كتر الكلام الدكتور قال لي افطري الدكتور قال لي افطر تقدر تصوم تقدر طب ما انا مش عارف يا عم الشيخ اذا كان الصيام هيزود المرض ولا ز... انت مش عارف كل واحد ادرى بنفسه كل واحد طبيب نفسه ولا انت عايز تلزقها في حد وخلاص بتتلكك ومش عايز تصوم انت حر يا عم ده موضوعك لكن لو تقدر تصوم الصوم لك أفضل احرص على الاستغفار بالأسحار قال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار في ساعة التنزل الإلهي كل ليلة ويجتمع الخير تبقى في رمضان وبتتسحر وسامع القرآن والله يصلي على المتسحرين وينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيقول هل من مستغفر فأغفر له أنا عايزك كل ليلة في السحر تستشعر المعنى ده إن ربنا بيقول هل من مستغفر فاغفر له انا انا مستغفر فاغفر لي تستشعر كده هل من تائب فاتوب عليه انا تائب فتوب عليه تستشعر كده هل من سائل فاعطيه انا انا سائل على بابك اديني يا رب لا تحرمني اسالك هل من سائل اسالك رضاك والجنه وأعوذ بك من سخطك والنار نوع العبادات لا ترفث في نهار رمضان ابعد عن زوجتك شوي من أمذى فسد صيامه وعليه القضاء المذي والمذي نجس ينقض الوضوء وإذا طال الثياب يجب غسله أو نضحه لا ترفث لا تصخب بطل زعيق بطل خناق بطل كلام بطل مشاكل لا تجهل تجنب الاختلاط تخلق بخلق الإيثار احرص على تحري الخير قلل من ساعات نومك ما استطعت قلل من الأكل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى عود أطفالك على الصيام وعلى الصلاة وعلى القيام إياك وشياطين الإنس دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوك قذفوه فيها إياك والمعصية في رمضان لا تطع نفسك في كل ما تطلب إياك والتلفزيون المسلسلات والفوازير والأغاني والمسابقات الخيام الرمضانية التدخين بالليل البنات التسكع في الشوارع واللف على الباترينات إطلاق البصر أكل الحرام إياك أن تعصي ربك احرص على كل أسباب المغفرة فقد دعي على من لم يغفر له رغم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له اللهم اجعل رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد اللهم اغفر لنا قبل دخول رمضان واجعلنا أول عتقائك من النار الله اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته